واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخويا وحبيبي الإنسان في الدنيا ما يقدرش يعيش لوحده أكيد لازم يعيش وسط الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم لكن أكيد أنت كإنسان محتاج تعيش في أمان محتاج تعيش في وسط ناس بتحبهم وبيحبوك بتكرمهم وبيكرموك بتتقي ربنا فيهم وبيتقوا ربنا فيك علشان كده محتاجين النهاردة نركب سفينة الفضاء ونطلع لكوكب مهم جدا أن احنا نتعايش مع الخلق اللي موجود عليه نت- بعد هنطلع النهاردة إن شاء الله مع بعض لكوكب حسن الجوار حسن الجوار نعمة كبيرة أوي أوي وكم من أسباب السعادة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يكرمك بجار يسعدك بالجار الطيب الجار اللي أنت تأنس معاه ويأنس معاك اللي تراعيه ويراعيك اللي تحبه ويحبك اللي عمرك ما تأذيه ولا عمره يأذيك بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى بسرعة أخوي وحبيبي نتعرف على سكان هذا الكوكب الجميل كوكب حسن الجوار كان أول قصر موجود في كوكب حسن الجوار قصر عجيب جدا لرجل اسمه مالك ابن دينار من خيرة التابعين والحقيقة ناس كتيرة ما تعرفوش لكن مالك ابن دينار علم من أعلام التابعين مالك ابن دينار كان ليه قصر في الكوكب ده ليه كان ليه موقف عجيب جدا لما تسمعه كده هتستغرب مالك ابن دينار كان بيسكن في البيت اللي جنبه مباشرة البيت اللي لازق فيه رجل يهودي الراجل اليهودي ده كان محول اعزكم الله يعني ال- المستحمى بتاعه المكان اللي بيغتسل فيه او اللي بيقضي فيه حاجته كان محوله قريب جدا من الجدار بتاع مالك بن دينار فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان حصل شرخ في الجدار فبدات النجاسات اللي بتخرج من عند اليهودي تتسرب وتوصل لبيت مالك بن دينار فمالك بن دينار دينار كان حاطط حاجه كده زي قصعه كده في المكان التاني وكان يحمل نجاسات هذا اليهودي ويرميها بعد ذلك وظل مس- يعني مستحمل الوضع المهين دوت سنوات طويلة جدا سمع اليهودي بالقصة ديت وعرف ان مالك بن دينار مستحمل منه الأذى ده كله فراح له فقال له يعني ايه اللي خلاك تصبر على الأذى بتاعي ده كل السنين الطويلة ديت قال له لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فندم اليهودي على هذه الفعلة وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء كان موقف جميل جدا وعجيب جدا وفعلا موقف أكيد بنتعلم منه ان الانسان لازم يتحمل الناس ويصبر على اذاهم لان مش كل الناس على اخلاق واحده ولا على وتيره واحده الناس خلقت من كل اصناف تربه الارض فمنهم السهل ومنهم الحزن منهم العصب ومنهم الهادي منهم ال- الكريم ومنهم البخيل ومنهم ومنهم انواع واصناف ربنا يجعلنا واياكم من اهل التقوى واهل الايمان والورع تعالوا نشوف القصر اللي بعده قصر لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان ليه موقف عجيب جدا حكاه الترمذي بسند صحيح ان عبد الله بن عمر كان له جار يهودي يسكن بجواره سبحان الله فكان اذا ذبحت شاة في بيت او في دار عبد الله بن عمر كان يقول لهم هل اهديتم لجارنا اليهودي فيقولون سبحان الله نهدي لجارك اليهودي يا ابن عمر قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه عشان كده عبد الله بن عمر كان ليه قصر جميل جدا في كوكب حسن الجوار تعال نشوف القصر اللي بعده كان قصر برضه عجيب جدا وكان ليه قصة جميلة جدا ومؤثرة جدا كان قصر الإمام العلم الإمام أبي حنيفة برضه كان في جوار بيته كان في رجل يهودي بيسكن بجوار الإمام أبو حنيفة كان سبحان الله كان الرجل ده كان بيتعمد طب قول التانيين ما كانوش بيتعمدوا الإيذاء لا الرجل ده كان بيتعمد إيذاء الإمام أبي حنيفة فكل يوم يرمي الكاذورات والنجاسات أمام بيت أبي حنيفة وأبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة كان يشيل الأشياء ديت ولا يهتم ولا يبالي بأذية هذا الجار اليهودي ويرمي النجاسات ديت في أي مكان بعيد في يوم من الأيام خارج من بيته فلم يجد النجاسات اللي كانت بتترمي قدام بيته كل يوم فسأل أين جارنا اليهودي قالوا هو في السجن بدين يعني حصل له دين أو حصل له مشكلة فحبس في السجن فإذا بالإمام أبي حنيفة العلم الرجل صاحب الخلق الع- العالي إذا به يذهب إلى السجن ويطلب من رئيس الشرطة أن يخرج هذا الرجل وأن يطلق سراحه وإذا برئيس الشرطة إكراما لأبي حنيفة يطلق سراح كل من سجن في هذا اليوم ويخرجهم جميعا من السجن إكراما لأبي حنيفة فلما علم اليهودي ما فعله أبو حنيفة معه اعتذر له وندم على على ما فات ونطق الشهادتين وأسلم لله جل وعلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من ضمن الأصول اللي موجودة برضه في كوكب حسن الجوار قصر لرجل يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش اسمه ابن المقفع ابن المقفع كان ليه جار فقير جدا وإنسان طيب جدا وفي يوم من الأيام ابن المقفع سمع إن جاره عرض بيته للبيع بسبب دين كبير جدا جدا وهو مش قادر يسد هذا الدين وإذا بابن المقفع يسأل هذا الرجل أ- أتريد أن تبيع الدار؟ قال أجل قال بكم؟ قال بأربعة آلاف قال سبحان الله والله يا أخي لا تفرط في دارك ولا تخرج أولادك ولا أهلك وخذ هذه أربعة آلاف حتى تكون جارا لي فأنا لا أفرط في أمثالك أبدا وده كان مثال جميل جدا جدا تخيل جارك اللي جنبك يعني آه، حصل له ديون كتيرة جدا فاضطر ان هو يبيع الشقة بتاعته ويروح يقعد في اي مكان تاني او في شقه ايجار انت سمعت الكلام دوت فقلت سبحان الله بقى انا اسيب جاري يبيع شقته وهو مضطر اخويا وحبيبي محتاج كام محتاج 50000 20000 30000 فاعطيته هذا هذه الاموال ولو على سبيل القرض من اجل ان هو يحافظ على بيته وعلى مكانه اللي عاش فيه وتربى فيه واتجوز فيه واولاده نشأوا فيه وده من اكرامه ومن حسن اكرام الجيران لكن كان اعظم قصر كالعاده كالعاده كان قصر النبي محمد اللي تحمل من جيرانه أشد أنواع الإساءة النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى من كفار قريش اتأذى من اليهود اتأذى من ناس كتير جدا جدا ورغم ذلك كان صابرا محتسبا وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بل علم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري ان غلام يهودي كان سيسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدا يعني كده في سكرات بدايه سكرات الموت الغلام مريض جدا جدا فزاره النبي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله والموضوع ده ليه قصه عجيبه جدا اثرت في نفسي النبي راح زار الغلام اليهودي وقال للغلام أسلم ويقول للغلام إيه أسلم وراح له بنية برضه زيارة الجار اليهودي ده وبنية النية الأصلية كانت نية إن هو يدعو للإسلام قال أسلم فالغلام بص لأبوه فلما بص لأبوه فالغلام خايف إن هو يسلم لأن أبوه واقف جنبه أبوه يهودي فقال أبو هذا الغلام قال أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فتبسم النبي وخرج وهو يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم القصة ديت كان لها موقف معايا عجيب جدا جدا جدا آه، يمكن القصة دي يفتكرها أخويا وحبيبي المخرج محمد مدني إن إحنا لما زرنا لو يفتكر لما زرنا معهد سرطان الأطفال مستشفى سرطان الأطفال 57 3 57 فلما رحنا هناك كنا واخدين معانا آه، رجل رجل اعمال ربنا يحفظه كان جايب 150 هديه للاطفال اللي موجودين هناك مصابين بالسرطان. فكان آه، كل غرفه مكتوب عليها اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج. فكان ال- معانا آه، الاخ اللي هو نائب المدير ربنا يحفظه الاستاذ احمد كان واخدنا بيمررنا على الغرف اللي موجوده كلها كانت حوالي 150 غرفه على ما اذكر. فكل غرفة بنخش نسلم على الطفل ونديله الهدية بتاعته ونقبله وندعي له دعوتين كده جمال ونصبر أهله بكلمتين ونخرج فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان فوجئت ان الاخ الفاضل آه، ربنا يحفظه يعني هو خاف لحسن يوق- يوقعني في موقف يكون محرج ليا ان انا مش عايز اخش هذه الغرف الغرف دي كان فيها اطفال نصارى ما كانوش مسلمين فاذا به بيقول لي طب نعدي الغرفه دي فقلت له ليه هو ما فيش طفل جوه قال لي لا في بس انا مش عايز اسبب لك حرج لو ما كنتش عايز تزور الغلام ده او الطفل دوت لانه طفل مش مسلم قلت له سبحان الله ده نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم زار غلاما يهودي ودعاه للاسلام ليه انا ما ازورش هذا الغلام ده طفل صغير يعني ده طفل صغير يعني يعني ما زال على الفطره واخد بالك وحتى لو لم يكن طفلا صغيرا وزرت حتى واحد ليس على مله الاسلام بنيه ان انا اظهر له اخلاق المسلمين وبنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى فلا حرج في هذا والنبي قبل دعوه عقبه بن ابي معيط وكان جالسا بين ائمه الكفر صلى الله عليه وسلم بنيه دعوتهم الى الله وده من فقه الدعوه يا جماعه فدخلت والله الذي لا إله غيره لا تتخيلوا مدى تأثر آه يعني أسرة هذه هؤلاء الأطفال بزيارتنا ليهم وإحنا داخلين لدرجة أن أسرة منهم بيقولوا له والله يا شيخ محمود متابعين دروسك كلها على الفضائيات هم مش مسلمين لك أن تتخيل أنا لا أدري ما الذي حدث بعد ذلك لكن متأكد أن الزيارة دي هيكون لها أثر عظيم جدا في قلوب أهل هذا الطفل وفي قلب هذا الطفل الطفل ده هيكبر في يوم من الايام وهو غير مسلم وهيتقال له الشيخ فلان جه يزورك وادالك هديه ممكن يكون لها اثر في هذا الطفل يسلم بعد ذلك لله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي محتاجين يكون في قلوبنا رأفه ورحمه ديننا دين عالمي اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس واخر سوره قل اعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس مش المسلمين بس وخالق الناس بخلق حسن والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الحق جل وعلا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي حد فيكم ناوي يبني لنفسه قصر في كوكب حسن الجوار تعالوا نشوف منزلة الجار في الإسلام يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الله أكبر طب تعالى نسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد من كثرة ما كان يوصي ظن النبي أن جبريل هيقول له الجار ده يورثك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربط بين الإحسان إلى الجار وعدم إيذاء الجار ربطهم بالإيمان بالله واليوم الآخر قال من كان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وفي رواية مسلم فليحسن إلى جاره يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره شروره يا الله يا جماعة سامحوني سامحوني ناس كتيرة جدا بتعاني من سوء الجوار والله يا ما جلست مع الناس أنا واحد من الناس يا ما عانيت من سوء الجوار لكم أن تتخيلوا ان يعني ناس كتيرة جدا شفتها قدام عينيا والله العظيم كان بيرحل بالعفش بتاعه وببيته وبوظيفته يضحي بمدارس أولاده علشان جار سوء جار سوء بيؤذيه ليه؟ ليه تؤذيه؟ يا أخي الدنيا مش محتاجة مش محتاجة أن احنا نكدرها أكتر من كده الدنيا مليانة ابتلاءات ومليانة مآسي ليه نقعد ن... يعني نأذي بعض وليه نقعد نتفنن في تعذيب بعض ليه أخوي وحبيبي ليه ما كنتش في عونك أو على الأقل لو مش عايز أعينك أو أساعدك أو أفرحك فعلى الأقل لا أحزنك ولا أؤذيك شوف النبي عليه الصلاة بيقول في رواية مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة تخيل حضرتك لما يكون جار وليل ونهار بيتوقع إيذاء جاره ليه طب ليه ليه أخويا وحبيبي تعال نشوف حقوق الجيران العلماء بيقولوا إن الجيران ثلاث أنواع الجيران ثلاثة رجل له ثلاث حقوق وراجل ليه حقين جار ليه ثلاث حقوق وجار ليه حقين وجار ليه حق واحد الجار اللي ليه ثلاث حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم فله حق الرحم حق صلة الرحم وحق الإسلام وحق الجوار وجار له حقان اللي هو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد اللي هو الجار المشرك له حق الجوار لازم ان انا أحسن إليه أو على الأقل ودي أدنى درجات حسن الجوار إن أنا ما أذيهوش وإن أنا حتى أتحمل أذان طيب تعالوا نشوف حق الجوار هن يعني هنفردها كده في عجالة سريعة جدا جدا في 11 حق ايه هم حقوق الجيران هقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حق من حق الجيران أخويا وحبيبي الإحسان إلى الجيران الإحسان إن أنت تكون بتحسن إلى جارك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الحق الثاني في عجالة سريعة ان انت تحب له الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي كما في الصحيحين والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه الله والله محتاج اعيد لك الحديث ده بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي يعني والله لا يؤمن أح لا يؤمن عبد لا, لا يؤمن عبد او لا يؤمن احد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره إيه؟ ما يحب لنفسه صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الحق الثالث أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم بمعنى لو مرض يعوده يزوره ولو عطس يشمته وينصحه بما يراه خيرا له ويلبي دعوته إذا دعاه ويتفقد أهله وأحبابه إذا مات أو إذا سافر وبعد مماته ما يتبع جنازته ويدعو له بكل خير ويأخذ بيديه إلى كل خير دي حقوق المسلم يا جماعة لابد أن أنت تراعيها في أقرب الناس إليك في جارك خدت بالك الحق الرابع كف الأذى عن الجار اوعى تفكر في يوم القيامة تأذي جارك اوعى ترمي القمامة الزبالة سامحني يعني قدام جارك ليه ليه تأذيه اوعى واحدة تنشر غسيلته منشرة وتنزل, وتنزل المية على غسيل جارتها وتبل غسيلها أو, أو تنزل أي ألوان على غسيل, غسيل جارتها اوعى حد في الدنيا يأذي جاره بأي شيء بأي نوع من أنواع الإيذاء ليه؟ ليه تأذيه ما ربنا مطلع عليك وربنا شايفك وربنا هيعاقبك وهيحاسبك على أي أذية لجارك أو أي أذية لجارتك أخت الفاضلة ربنا يحفظك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقال كما في الحديث للرب البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه تعال شوف موقف عجيب جدا والله حديث رواه أحمد بسند صحيح والله حديث قمة في الرعب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إن فلانا تعبد الله وتصلي قيام الليل وتصوم وتتصدق وتفعل و و و غير أنها تؤذي جيرانها الست ديت ما شاء الله صيام نوافل وعبادة وصيام رمضان وقيام وصيام وعبادة وتصدق يعني كل الخير بتعمله غير أنها تؤذي جيرانها قال اسمع لا خير فيها هي في النار خبر أبيض طب والصلاة والعبادة ما ينفعهاش الدين المعاملة وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح طب والتانية قالوا وفي جارة في امرأة يعني يا دوب بتؤدي الصلوات المكتوبة وبتصوم الصيام الفريضة وتتصدق ببعض الحاجات البسيطة كده قطع الجبن ولا ك... فقال هي من أهل الجنة الله أكبر يعني عبادتها البسيطة دي نفعتها أي نعم لأنها لا تؤذي أحدا بل بتكرم جيرانها هي من الجنة وضرب النبي لنا مثلا عجيبا جدا في مسألة يعني الإنصاف في مسألة أن واحد يتأذي من جاره إزاي ياخد حقه واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود بسند صحيح فشكى له سوء جواره يعني قال له جاري بيزيني ليل ونهار فقال له اصبر واحتسب راح له مرة والثانية والثالثة يا رسول الله مش قادر أصبر فقال له إذا خذ متاعك واخرج على قارعة الطريق يعني ايه خد عفش بيتك كده وحطه على على في الشارع كده وافضل واقف في الشارع فالراجل خد متاعه وقف في الشارع كل من يمر عليه يقول له ايه اللي مخليك واقف كده في الشارع يقول له جاري بيؤذيني هيكون لعنة الله عليه به وبه وعليه لعنة الله وقعد يدعو عليه فجاره وصل الخبر كل اللي معدي وكل اللي رايح واللي جاي عمال يلعنه وعمال ايه يعني يدعو عليه فذهب اليه رجل وقال ارجع فلن يصل إليك مني مكروه أو أذى بعد اليوم خلاص واخد بالك فكان ده سبب توبة هذا الرجل من إيذاء الجار طيب الحق الخامس احتمال الأذى في فرق إن أنا أكف أذى عن الجار وفي فرق كمان إن أنا حتى لو جاري أذاني استحمل معلش استحمل لوجه الله وعديها أذاك مرة يعني قول له الفت نظره أذاك مرة تانية قول له يا أخي ربنا يبارك فيك ده أنا جارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجر حتى ظننت أنه سيورثه ربنا يبارك فيك أنا ما بأذكش ما تأذنيش واخد بالك تحمل وكل ده له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بسند صحيح إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فكان من ضمن الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء كان يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله عز وجل إياه إما بحياة أو بموت الله أكبر ان انت تصبر على اذى جارك يا اما يعزل يا اما ربنا يكرمك ويروح كده للدار الاخره المهم ان انت تصبر على اذاه ده الحق الخامس الحق السادس تعظيم حرمه الجار وصيانه عرضه وعدم خيانته عدم خيانته بايه ان انت ما تفشيش سر الجار لا تفشي سر الجار ولا تهتك عرضه عياذا بالله لانك انت اكتر واحد عارف جارك بيدخل امتى ويخرج امتى ويسافر امتى ويرجع امتى فانت اكتر واجه- واحد ممكن تتعرض لحرمه جارك عشان كده كان صعب جدا ان انت تتعرض لامراه جارك او لبنت جارك او لاخت جارك عقوبتها مضاعفه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك إن أنت تزني بامرأة جارك ده من أعظم الذنوب حديث تاني عجيب جدا جدا جدا رواه أحمد بسند صحيح قال النبي لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له أو أيسر له من أن يزني بامرأة جاره وأفعل التفضيل هنا ليس على باب يعني مش معناه أن واحد يقول إيه خلاص أزني بعشر نساء عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم آه وما أزنيش بامرأة جاري لا ده أفعل التفضيل ليس على بابي هو بس من باب توضيح مدى قبح هذه الجريمة ان ذنبها اعظم واشد عند ربنا من انك تزني بعشر نسوه لان يزني الرجل بامراه جاري ب- بعشر نسوه ايسر عند الله من ان يزني بامراه جاري خد بالك فقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وما تقولون في السرقه قالوا حرام حرمها الله ورسوله الى يوم القيامه قال لان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عند الله من ان يسرق من بيت جاره خدت بالك فالذنب والعقوبة مضاعفة أخويا وحبيبي أكتر من عشر مرات لو فعلت هذا الذنب في حق جارك لأن جار المقامة يعني لو أذاك فعلا بتبقى الحياة مقدرة عياذا بالله الحياة بتبقى صعبة جدا لما يكون ليك جار ليل ونهار شغال عمال بيأذيك ربنا يعافينا ويعافيك تعال نشوف الحق السابع مواساة الجار بالمال إذا احتاج أو افتقر لو جارك احتاج للمال وانت ربنا موسع عليك يا أخي ربنا يحفظك ساعده ولو بالقليل ولو بالقليل وخد الضمانات اللي انت عايزها كتبوا شيكات كمبيالات وصولات امانه اعمل اللي انت عايزه بس فرج هم جارك ربنا يحفظك ويبارك فيك قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند آه، البخاري ومسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه اسمع الكلام الجميل بقى من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة أخويا وحبيبي أنت عارف حضرتك ان الرجل اللي, اللي اللي ربنا سخر له سحابه مخصوص عشان تسقي الحديقه بتاعته الحديث رواه مسلم الراجل ماشي في في الصحراء فسمع السحابه بتقول آه، صوت في السحابه بيقول اسقى حديقه فلان مشي لقى راجل بسيط كده والميه كلها نزلت قال له انت بتعمل ايه قال له انا بنتظر لحد اما الزرع بتاعي يطلع بف- بفضل الله بقسمه ثلاث اتلات التلت الاولاني ب- ب- بوديه لاهل اهل بيتي عشان ياكلوا ويشربوا والكلام ده كله والتلت الثاني بوزعه على جيراني الفقراء والتلت الثالث بحط بيه سمات في الارض عشان تنبت مره ثانيه فكان ده سبب ان ربنا سخر له سحابه مخصوص بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب في يوم من الايام ارسل 400 دينار لأبي عبيدة بن الجراح وقال له الغلام حاول ان انت بس يعني تتأخر في بيته وتشوف هيعمل ايه وإذا بقى أبي عبيدة بن الجراح ينادي الغلام بتاعه ويقول له خد دي لفلان والمبلغ ده لفلان والم- ووزع ال 400 دينار كلهم ولم يبق في بيته أي شيء مع انها كانت منحة من عمر بن الخطاب لأبي عبيدة ولم يبق أي شيء وساعد بها كل جيرانه راح بعت 400 تانيين لمعاذ بن جبل فعل مثل ما فعل أبي عبيدة فبكى عمر بن الخطاب وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض الحق الثامن مواساة جارك بالطعام لا سيما إن كان فقيرا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه إن أنت تاكل وتشرب وتتمتع وجارك مش لاقي ياكل ليس بالمؤمن يعني مش معناه أنه كافر لكن معناه إيمانه ناقص اللي عمال بياكل كباب وبياكل آه، حمام مشوي اللي بياكل وياكل وجاره مش لاقي حتى لقمه بجبنه عشان ياكلها ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جا- جائع الى جواره الحق التاسع مشاركة الجار في أفراحه وأحزانه عنده أحزان روح وسيه وروح أكرمه وروح آه، يعني طيب خاطره ولو عنده أفراح شاركه في فرحته وحسسه بأن أنت فرحان لفرحته ربنا يبارك في عمرك الحق العاشر أن أنت تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر جارك داخل النار بسبب انه مش بيصلي ولا مش بيزكي ولا بي بي بي بيسب الدين ولا بيعمل اي حاجة بالمعروف وباللين وبالرحمة والبسمة الحانية والكلمة الطيبة ادعوه الى الله خد بايد جارك الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى الحق الاخير ان انت حتى لما يكون عندك بيت او عندك ارض او عندك شقة يوم ما تعوز تبيعها اعرضها على جارك قبل ما تعرضها على الغريب ربما يكون جارك محتاج البيت دوت او الارض دي يضمها لارضه او الشقه دي يضمها لشقته تبقى انت كده اكرمت جارك وورد فيها حديث عجيب جدا رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاري يعني شفت قد ايه حقوق الجار وقد ايه ان احنا محتاجين نحس ان احنا مع الجار ان احنا كالاسره الواحده محتاجين نحسس الجار اللي جنبنا ان احنا كلنا مع بعض ايد واحده ان احنا مسلمين وبنحب بعض جارك حتى لو ما كانش مسلم قلت لك ان ليه حق الجوار ولو كان مسلم ليه حق الجوار وحق الاسلام ولو كان مسلم ومن ارحامك ومن قرايبك يبقى ليه ثلاث حقوق حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم اخويا وحبيبي بالله عليك ابوس ايدك بلاش ناذي جيراننا ابوس ايدك بلاش نزعج جيراننا اللي بيعلي التسجيل او التلفزيون حتى لو كنت مشغل القران ما تعليش خلي الصوت على قد بيتك الله يبارك فيك في ناس مرضى وفي شباب بتذاكر وفي ناس بيكونوا قاعدين بيصلوا قيام الليل ومحتاجين شويه هدوء اللي بيدب فوق جاره اتقي ربنا في جارك اللي بيسقط ميه على جاره اتقي ربنا اللي عنده حنفيه بتخر على جاره يصلحها اللي ولاده بي- بيزعجوا جاره يحاولوا يقول لهم هدوا صوتكم يا حبايبي اللي بيعمل اي حاجه تاذي الجار بالله عليك ابوس ايدك اتقوا ربنا في بعض ربنا يكرمكم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم لو عايز ربنا يرحمك يوم القيامه ارحم الناس راعي الناس حاول بقدر الامكان ان انت تكون جار السعاده ان انت الناس تقعد تدعي لك اللي يشهد له جاره بان هو فعلا رجل صالح هو فعلا رجل صالح يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا واياكم حسن الجوار ويبعد عنا جار السوء وربنا يجعلنا من جيران السعادة ولا يجعلنا من جيران من جيران السوء نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا ما زلنا على كوكب حصن الجوار تعال نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية للأرض علشان بكرة نطلع في رحلة تانية لكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني انسى كل هموم يوم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
رسالة